الآن ولا الأبد أمين أقرأ على مسامعكم الجزء الأخير من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي في الإصحاح الخامس ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم سالموا بعضكم بعضا ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب شجعوا صغار النفوس اسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع انظروا ألا يجازي أحد أحدا عن شر بشر بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم لا تطفئوا الروح لا تحتقروا النبوات امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن امتنعوا عن كل شبه شر وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا أيها الإخوة صلوا لأجلنا سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين نعمة ربنا يسوع المسيح معكم ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين كنت ابتديت ويا حضراتكم في الأسبوع الماضي هذا الجزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي وذكرت أمامكم أن هذه أول رسالة كتبها القديس بولس في الأربعتاشر رسالة المذكورين باسمه في العهد الجديد وفي ختام هذه الرسالة الأولى بنجد القديس بولس الرسول يقدم لنا مجموعة من فضائل السلوك المسيحي سالونيكي دي بلد مشهورة في اليونان وطبعا كانوا عايشين في الفلسفة اليونانية وابتدوا ينالوا الإيمان بالمسيح فابتدى يقول لهم ايه الفرق بين السلوك السابق والحياة الوثنية وبين ارتباطكم الجديد في الإيمان بالمسيح وابتدى يقدم لهم ويقدم لنا ازاي الانسان فينا يقدر يقيس سلوكياته المسيحية كيف تظهر انسانا مسيحيا في حياتك فابتدى يحط قائمة من فضائل السلوك المسيحي عاملة زي حبات اللؤلؤ زي الانسان ما يبتدي يلبس عقد مليء بالجواهر يوم يزينه ف الزينة هي الزينة الروحية للإنسان المسيحي بهذه الفضائل كلمتكم المرة اللي فاتت على أول جوهرة سماها القديس بولس الرسول سالموا بعضكم بعضا واتكلمنا خلالها عن مجالات كتيرة الجوهرة الثانية النهاردة بيقول نطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب أنذروا الذين بلا ترتيب وده يكون محور تأملنا النهاردة كلمة بلا ترتيب يعني بلا نظام الإنسان يحتاج في حياته دائما لكي ما يكون ناجحا يحتاج إلى النظام والنظام ليس مجرد عمل بنعمله في شيء معين ولكن الكون نفسه الله عندما اوجده وخلق الخليقه وايام الخلقه المذكورة في بداية سفر التكوين تبين اهتمام الله بهذا النظام والله يوجد في النظام ولا يوجد في الفوضى عكس النظام فوضى عايزك الأول تعرف أن النظام وصية إنجيلية وصية وفي آيات كتيرة مذكورة في الكتاب بتتكلم عن النظام فمثلا يقول الله ليس إله تشويش بل إله نظام وكلمة تشويش اللي هي كلمة فوضى تشويش يعني حاجة ملهاش شكل وضعية ملهاش شكل ويقول كمان ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب كل شيء دي وصية والوصية دي مش عشان نعيشها جوه الكنيسة بس دي وصية للحياة يقول كمان أما الأمور الباقية فعندما أجيء أرتبها كان بيكلم أهل كورنثوس في الأولى في الرسالة الأولى وهو بعت لهم بيقول لهم في شوية حاجات تانية رتبوا الحاجات اللي قلت لكم عليها ولما آجي هرتب الباقي وياكم فأول حاجة عايزك تعرفها أن النظام وصية وكسر النظام خطية لازم تكون واضحة قدامك الحكاية دي وأنا بتكلم بصفة عامة على أي نظام الأمر الثاني أن النظام احتياج إنساني احتياج يعني تصور كده جسمك لو القلب اشتغل بطريقة والرئة بطريقة والكبد بطريقة والقدمين بطريقة مش بنظام الإنسان ما يعرفش يعيش ده أحيانا الإنسان لما ياكل أكل من غير نظام يروح للدكتور يقول لك كده عندك تلبك معوي لأن المعدة نفسها والجهاز الهضمي بقى محتار يهضم ده ولا يهضم ده ولا يشتغل ويا ده ولا يوقف ده انت بطريقتك برجلت النظام بتاعه فالنظام احتياج انساني يعني مثلا اخترعوا المراية قبل ما تخرج تقف قدام المراية عشان تشوف لبسك شكلك يكون منظم ولا مش منظم اخترعوا قوانين فمثلا تخيلوا كده بلد من غير قوانين مرور تبقى الحياة فيها ازاي احتياج للإنسان في حياته اليومية يكون منظم في طعامه يقول لك مثلا لما تاخد الدواء ده تاخده كل ست ساعات كل ست ساعات دي مش بتتقال كده دي بتتقال بحسبة ومقصود بيها شيء الدواء ده تاخده العشر ايام الطعام ده تاكله او ما تاكلوش تلجأ له تعمل تدريبات رياضية بصورة معينة نظام احتياج للإنسان تصور مثلا إنسان ما بينامش طب هو كسر نظام طب تصور إنسان خلى الليل نهار والنهار ليل وكسر نظام وهكذا قيسوا على هذا النظام ليس وصية إنجيلية فقط ولكنه احتياج إنساني الأمر الثالث أن النظام هو نجاح الحياة الحياة لا تنجح إلا بالنظام ودايما نتكلم ويا أولادنا اللي في الامتحانات واللي في المذاكرة نقول لهم كلمة نجاح كلمة جميلة وبتبتدي بحرف النون اللي هو النظام لما بتنظم مذاكرتك وتنظم إجابتك وتنظم دراستك وتنظم حفظك هيجيلك النجاح لأنك ابتديت صح ابتديت بالنظام الآية بتقول أنذروا الذين بلا ترتيب والسؤال يكون دلوقتي من هم الذين بلا ترتيب مين اللي بلا ترتيب دول هدي لك عينات منهم أول عينة الغير خاضعين لأي قانون وأنا بتكلم بصفة عامة مش بصفة كنسية بتكلم بصفة عامة الغير خاضعين لأي قانون على أي مستوى اللي ماشي على مزاجه بلا ترتيب ونوع تاني الذين يسلكون بأفكارهم الخاصة فكره وبعض الناس تحب المثل المصري الجميل اللي يقول لك خالف ها عارفينه يعني ايه الناس كلها بتقول كده طب ما تقول زيهم ما تقول زيهم عشان تنجح الحكايه لا يقول لك خالف طب خالف ليه يقول لك عشان اتشهر وعشان اتعرف ويبقى لي اسم في ناس كده في ناس في البشر واحيان في المسؤوليات هو عايش بهذا المبدا خالف تعرف وده طبعا مبدا لا يصح وفي كمان الذين بلا ترتيب هم محبي الفوضى واحد فوضوي واحد فوضوي والفوضى دهيت ممكن تتسلل لأي حاجة لأي مؤسسة لأي شركة لأي مجتمع لأي كنيسة فوضى فيش حاجة تحكم والذين بلا ترتيب هم الذين يعملون بما يضاد إرادة الله هو استبعد الله من فكره من حياته واستبعد مشيئة الله والعبارة اللي بيصليها في أبانا الذي لتكن مشيئتك هو عايز يقول لتكن مشيئتي أنا كشخص ماليش دعوة بمشيئة الله هذا هو الإنسان الفوضوي أيضا الذين بلا ترتيب هم المنحرفون عن أي ترتيب أو نظام كنسي واحد بعد عن أي نظام كنسي وهنشرح الحكاية دهيت بتفصيل أكتر بعد شوية أيضا الذين بلا ترتيب الذين يفسدون جمال الحياة بأعمالهم الله خلق الحياة جميلة وخلقها على النظام وخلق تزرع دي بعد كذا شهر يطلع الثمر ده الشجرة دي تخضر كده الوردة دي تنور كده أما الذين بلا نظام فيفسدون جمال الطبيعة ويفسدون جمال الإنسان ويفسدون جمال الحياة واحد ماشي بأفكاره أيضا أصحاب الأعمال الطائشة اللي بيعمل عمل وما مش حاسبها كويس أو الذين يخرجون عن مسار التاريخ الإنساني يعني دي لك مثال من بعض البلاد الغربية بتقع فيه طول عمرنا عارفين ان الاسره التي خلقها الله تتكون من ادم وحواء يجوا كده في نهايه القرن العشرين يقول لك ايه حكايه ادم وحواء دي ايه دي بقت موضه قديمه دي فات عليها كم قرن طب ما تيجي نعمل ادم وادم او حواء وحواء فدول خرجوا عن مسار التاريخ الانساني دول الذين بلا ترتيب أو الذين يهملون تربية أبنائهم الأب والأم اللي في البيت اللي بيهمل تربية ابنه وبنته ودول وزنة في حياته فهم بلا ترتيب وأيضا الذين يكسرون سلام المجتمع المجتمعات تريد أن تعيش في سلام فيأتي بعض الناس ويكسروا سلام المجتمع يقول لك كدر المجتمع تكدير المجتمع اي مجتمع بقى يعني دي تهمة ودي زي جريمة واحد يكدر يكدر يعني زي يعكر يعكر السلام الاجتماعي هؤلاء الذين بلا ترتيب الوصية بتقول انذروا الذين بلا ترتيب كلمة أنذروا يعني إيه؟ أنذروا يعني علموا وانصحوا لكن كمان فيها علموا وانصحوا بكل حزم بكل وضوح ده انذار وكمان فيها انذروا انذروا بكل سلطة سلطة يعني بابا وماما اللي في البيت لهم سلطة يوم ما ربنا أعطاهم ابنهم وبنتهم أعطاهم السلطة نسميها السلطة الوالدية علشان كده أنذروا كلمة خطيرة من عبارات الكتاب المقدس أنذروا الذين بلا ترتيب علموا انصحوا وجهوا ولكن بكل حزب بحزم بكل وضوح بكل سلطة وبمسؤولية مسؤولية الإنسان اللي مسؤول عن العمل اللي في إيديه أو المسؤولية اللي في البيت أو الكنيسة أو المجتمع إلى آخره النظام له تاريخ في الكتاب المقدس وعايز أدي لك كده مشاهد صغيرة من هذا النظام اللي موجود في بعض مشاهد وبعض أحداث الكتاب المقدس لو رجعنا إلى العهد القديم نتذكر موسى النبي موسى النبي اللي عاش 120 سنة وقاد الشعب في الخروج من مصر في القديم موسى النبي ظهرت في حياته مشاهد كثيرة مشاهد كثيرة تبين اهتمامه بالنظام وبالترتيب اسمع كده لما تقرا في خروج 18 تقرا ان حماه يسرون جه لموسى قال له مالك قاعد كده من الصبح بالليل والناس كلها عماله تجيلك عشان تقاضي وتحكم بينها قال له طب اعمل ايه قال له لا في نظام ممكن يتعمل اقرا لك الكلام ده الامر اعظم منك ده يسرون بيكلم موسى الامر اعظم منك لا تستطيع ان تصنعه وحدك واشار عليها ان يشرك معه معاونين من جميع الشعب ذوي قدره خائفين لله امناء مبغضين الرشوه يقومون رؤساء يقومون رؤساء الوف يعني كل الف عليهم واحد رئيس ورؤساء مئات وكل مية عليهم رئيس ورؤساء خمسين كل خمسين عليهم رئيس ورؤساء عشرات اللي هو الهرم التدريجي وابتدى ينصحوا أن الدعاوي الكبيرة يجيئون بها إليك أنت يا موسى وهنا يظهر أول بناء هرمي في الإدارة أو بناء منظم في العمل طب هيتعاملوا الشعب ده كله ازاي فلازم يبقى فيه ليدر قائد وبعدين وياه درجات متفاوتة من الأعداد علشان كل هذا يصل إلى كل الشعب نظام وابتدى يمشي على كده ودي تعتبر أول صورة هرمية للقيادة الناجحة صورة تانية من حياة موسى النبي عندما أعطاها الله الوصايا الوصايا العشر المشهورة في التاريخ وفي الكتاب المقدس في سفر خروج عشرين هي أول صورة لمجموعة من القوانين التي تحكم السلوك الإنساني فيها جزء يخص علاقة الإنسان بالله وجزء آخر يخص علاقة الإنسان بأخيه الإنسان في المجتمع اللي هو عايش فيه نظام الوصايا ويعتبر تعتبر الوصايا العشر أشهر جزء من الوصايا او من القانون او من الشريعه مشهور في العهد القديم ومشهور لغايه النهارده في العالم كله. هكذا ايضا عندما بدا موسى يحصي الشعب ايضا كانت عمليه نظاميه. ثم المشهد اخر واكثر وضوحا في خيمه الاجتماع. انتوا عارفين اثناء ترحال بني اسرائيل ترحلهم في سينا لمدة تقترب من الأربعين عاما ما كانوش بيبنوا هيبنوا ايه هم مش قاعدين فكان مكان العبادة هو خيمة الاجتماع خيمة تتفك وتتركب ويقدموا فيها العبادة ويفكوها ويشيلوها ويرحلوا إلى مكان آخر طب الفك والتركيب والديتيلز والتفاصيل الكثيرة كانت موزعة توزيعا محكما على الأسباط كل سبط بأعضاء هيقفوا فين هيشيلوا ايه هيتحركوا امتى عملية نظامية لما تقرأ عليها في سفر العدد وتقراها أيضا في آه، سفر الخروج تجد نظام محكم جدا ده واحد بينصب خيمة إذا واحد اتأخر على إنه يحط عمود ولا يحط عارضة ولا يحط أي جزء من جزء آه، جزئيات الخيمة ما تتنصبش لكن معروف ده هيعمل ايه والست ده هيقف في انهي جهة من جهات الخيمة وهيتحرك امتى وهيشيل ايه دراسة دراسة كبيرة في هذا المجال النظام اللي انا بذكره ده مشاهد بسيطة جدا من العهد القديم في العهد الجديد تظهر مشاهد النظام بأكثر حبكة مع السيد المسيح في مجالات كتير يسوع هتبتدي خدمتك ازاي قال كده الخدمة هي البشر قبل الحجر طب هتعمل ايه قال اختار 12 واحد علشان يبقوا مساعدين وياي وابتدى يختار التلاميذ ال 12 ويختار التلاميذ دول ب- من اماكن كثيره وبظروف متعدده ويصير تلاميذ السيد المسيح ال 12 طب وبعدين يا يسوع ال 12 دول يتحركوا وياك كده على طول قال لا ما في ثلاثه هم الاكثر حركه معي بطرس ويعقوب ويوحنا رايح لموقف التجلي تعالى يا بطرس ويعقوب ويوحنا سهل في الحركه ونسمع من الثلاثة دول التلميذ الذي كان يسوع يحبه يوحنا الذي كان يتكئ على صدر المسيح خد بالك كده وياه 12 بيحبهم اختارهم شاركوا وياه في كل المعجزات في آه، سماع الأمثال في التعليم ثم من ال 12 دول لأن مشاغلهم كثيرة في ثلاثة بيتحركوا وياه في بعض المناسبات وفي واحد قريب إلى قلبه ده نظام ثم بعد ذلك اختار المسيح سبعين ويقول لنا الكتاب بالتعبير الجميل أرسلهم اتنين اتنين ويقول لنا الكتاب في سفر الأمثال اثنان خير من واحد لأنه إن سقط أحدهما يقيمه الآخر وبقوا الاثنين بيكملوا بعض وبيعتمدوا على بعض وبينجحوا ويقدموا بعضهم في الكرامة ده هو اختار اتنين كمان علشان يحمي كل واحد من ذاته يعني الاختيار ده مش مجرد اتنين يساعدوا بعض لا ما هو انا لو كنت لوحدي الانسان يقع في خطية الذات في خطية الذات يقوم ربنا يقول ان اتنين يبقوا ويا بعض علشان يحموا بعض من السقوط في هذه الخطيئة كل واحد ينسب كل حاجة لأخوه وأي نجاح لأخوه اللي وياه ده مجال الخدمة وده نظام لما جه السيد المسيح يرسم لهم خطة الكرازة قال لهم أعمل لكم الكرازة على أربع مراحل ده قبل ما المسيح يصعد للسماء قال لهم تكونون لي شهود في أورشليم في اليهودية في السامرة إلى أقصى الأرض خطة خطة ما كان ممكن يقول لهم روحوا بشروا باسمي وخلاص لكن حط خطة ومحكمة جغرافيا أورشليم الدائرة الصغيرة جدا ثم تتسع إلى اليهودية زي الولاية كده ثم تتسع إلى الجيران زي السامرة ثم تتسع لكل العالم لما تيجي تدرس سفر أعمال الرسل تلاقي حاجة جميلة فيه تلاقي في أول إصحاحات تذكر أورشليم وفي آخر الإصحاحات آخر إصحاح تذكر روما اللي هي آخر العالم زمان في زمن بولس الرسول كان آخر العالم هو روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية المسافة من أورشليم لغاية روما هي سفر الأعمال هي 30 سنة هي من أول صعود ربنا يسوع المسيح في سن 33 لغاية استشهاد بولس الرسول في سنة 67 ميلادية حاجة منظمة حاجة آه، مش ماشية كده صحيح احنا احيانا عندنا في مجتمعاتنا المسيحيه نقول بالبركه مجتمعاتنا المصريه لكن البركه في النظام اسمع كده صوره اخرى من صور النظام عندما اجتمعت الجموع حول المسيح وقال لتلاميذه يلا ناكلهم ناكل مين ده احنا في القصر ونجيب منين اكل دول كلهم ونجيب فلوس منين ونجيب ونجيب ونجيب طب معاكم ايه قال له معانا يعني حاجه بسيطه كده حاجه بسيطه دي ما تكفيش حد ده اكل واحد ولا اتنين قالوا طب هاتوهم خمس خبزات وسمكتين كميه قليله جدا ولكن عندما طلب اليهم ان اللي موجودين الالاف الموجوده تقعد فرق فرق منظمه طبعا فرق متساويه ويقعدوا خمسين خمسين ويبتدوا التلاميذ ياخدوا من هذا الطعام الذي تبارك وتكاثر واشبع الجموع لم نسمع واحد وقف قال انا ما اكلتش ما سمعناش واحد قال انا ما خدتش ما سمعناش واحد روح جعان ده الجميع شبعوا وفضل عنهم اثنة عشر قفة ده ازاي ده جابوا كمان الباقي الفوايد اللي باقية وعبوها في الأفف علشان لا تسبب أي تشويش في المكان اللي كانوا قاعدين فيه ما سابوش بقايا الطعام خالص ده المكان ساب نظيف وده حفظ للبيئة وفي نفس الوقت آه، الكل شبع والبواقي اللي تبقت في هذه الأفف ممكن يبقى لها استخدامات تانية وصارت المعجزة معجزة نظام أولا وأخيرا هيبقى جميل جدا لما تيجي تدرس الإنجيل ادرسه من باب النظام دور على مشاهد النظام في الأسفار المقدسة ستجد هذه المشاهد كثيرة جدا في الكنيسة الكتاب بيقول أنذروا الذين بلا ترتيب الكنيسة عندما تكونت تكونت على قدر عالي جدا من النظام سواء في من يخدم فيها في الرتب الكهنوتية أو الإكليروس بصفة عامة أو في خدماتها حتى أنه صارت كلمة نستخدمها في الكنيسة كثيرا كلمة الطقس كلمة الطقس أو الطقوس طبعا بنجمعها باللغة العربية هي تقسيس كلمة يوناني معناها نظام أو ترتيب وبقت كلمة من أدبيات الكنيسة في خدمتها طقس الكنيسة هو طقس النهاردة ايه هو طقس العيد ده ايه هو طقس الصوم ده ايه هو طقس اللحن ده ايه وصارت آه، الكلمة اليونانية وأرجوكم تاخدوا بالكم من المعنى الدقيق لها ليس مجرد نظام ولكن طقس تعني منهج حياه يعملوا طقس الملائكة يبقى منهج حياة الملائكة لما نقول طقس الرهباني أو طقس الرهبنة يبقى المقصود به منهج حياة وفكر الرهبنة العميق هو ده معناه كلمة طقس علشان كده الكنيسة امتلأت بالطقوس وامتلأت بالنظام وهو اللي مخلي الكنيسة حية وعايشة إن لها نظام لما تفتح الخلاجي كده يقول لك إيه يقول الكاهن يقول الشماس يقول الشعب عملية نظامية خال كل واحد له دور لما تمسك كتاب الأجبية وأنت بتصلي في حاجة اسمها صلاة باكر صلاة التالتة صلاة الستة عملية منظمة عبر ال 24 ساعة لما نقول تسبحة نص الليل معروف ترتيبها ايه واحنا بنسبحها وهكذا يصير في الكنيسة النظام هو منهج حياة عشان كده لما يقول لنا بولس الرسول انذروا الذين بلا ترتيب هو يقصد أنذروا الذين بلا منهج حياة اللي عايشين كده من غير أي معنى ده يخليني في نهاية الكلمة أقول لك على ثلاث مجالات لهذا النظام المجال الأول هو مجال الأسرة تعال بقى نطبق الآية دي أنذروا الذين بلا ترتيب كل أب وكل أم عنده سلطة المسؤولية الوالدية يا كل أب ويا كل أم أنت مسؤول عن التربية والتنشئة وهذه التربية والتنشئة يجب أن تكون منظمة ومفروض أنك بتلاحظ ابنك وبنتك بتلاحظ كل شيء واللي بتتعامل وياه بحسب سنه هو صغير لما بيكبر شوية لما بتكبر شوية الأمر بيختلف يمكن أفكرك بره مونيكا أم القديس أغسطينوس هو لما كبر كده في الخطابة ودرس في المحاماة وعرف له كلمتين وبقى يعني مشهور في وسط أصحابه لكن صار بعيدا عن المسيح طب انت يا ماما هتعملي ايه قالت يجب ان انذر الذين بلا ترتيب هذه هي وصية الانجيل طب ابنك مش بيسمع الكلام قالت انا هفضل انذره تنذره مرة بالصلاة ومرة بالنصيحة ومرة بالحوار ومرة بالكلمة لكن عمرها ما توقفت وبعد ما يقرب من عشرين سنة هذا الابن تاب وصار أغسطينوس التائب العظيم وصار شفيع التائبين وصار ابن الدموع زي ما بنلقبه دموع أمه التي كانت تنذره أنذروا الذين بلا ترتيب اوعى تصهين على تصرفات ابنك وبنتك او اوعى تقول اصله لسه صغير وبس لازم تكون بحساب وبحكمة ولازم تكون واخد بالك من كل حاجة حاجة تبتدي صغيرة لكن بتكبر فلو في انحراف صغير هيكبر مع الزمن كيف تكون أب حكيم وأم حكيمة وانتوا بتربوا أولادكم وبناتكم وتتذكروا هذه الآية أنذروا الذين بلا ترتيب لازم ابنك ينشأ على ترتيب وعلى نظام وعلى منهج حياة المجال الثاني لهذه الآية مجال الكنيسة الكنيسة فيها مجالات كثيرة للنظام فمثلا مجال العقيدة عندما يكثر إنسان العقيدة أو الإيمان و تراه الكنيسة انه خرج وانحرف وضل تكون النتيجة انها الكنيسة تدعو هذا الانسان انه صار في الهرطقة او في الابتداع ابتدع في الايمان او هرطق في الايمان لما الكنيسة شافت ان في واحد ابتدى يعلم غلط في القرن الثالث وشافت ان التعليم الغلط ده مش هو التعليم اللي عاشت فيه الكنيسه اتعمل مجمع على مستوى المسكونة نسميه المجمع المسكوني الأول مجمع نقية ويجيبوا هذا الإنسان اللي علم غلط وابتدوا يعملوا له نوع من المساءلة لغاية عدد ضخم 318 من الآباء على مستوى العالم في الآخر يقولوا فلان ده أريوس ده آه ما صنعه هرطقة وتكون النتيجة ان الكنيسة تقطعه من هذه الشركة فالعقيدة انذروا الذين بلا ترتيب في الامور العقائدية يظهروا كهراطقة كمان في امور العبادة وفي الطقس انذروا الذين بلا ترتيب يعني كل اب كاهن وكل خادم في مجال خدمته انت مسؤول عن توبة النفوس انذروا الذين بلا ترتيب اوعى تشوف الغلط وتسكت عليه اوعى تشوف الغلط في انسان وما تقولوش ان دي غلط ودي خطية ولازم يجد النصيحة ويجد التوجيه ويجد الانذار ويجد ايضا باب للتوبة مفتوح انذروا الذين بلا ترتيب اللي بيكسر قانون في الكنيسة او بيكسر نظام في الكنيسة أو بيكسر وصية في الكنيسة يحتاج إلى هذه التوبة كمان في الرهبنة الرهبنة أيضا باعتبار ده كيان آه، مسيحي وكيان كنسي وكيان روحي بالدرجة الأولى أنذروا الذين بلا ترتيب الرهبنة لها نظام وحياة الراهب أو الراهبة لها نظام ولها معايير ولها درجات تقدم في الحياة الروحية ولها نمو ولها خضوع ولها طاعة فالذين بلا ترتيب الوصية تقول لهم أنذروا الذين بلا ترتيب وأيضا الأمر يحتاج إلى التوبة الأمر الأخير في المجتمع أنا قلت الأسرة والكنيسة والمجتمع أنذروا الذين بلا ترتيب ودي مسؤولية المجتمع لأي شخص بيكسر قانون زي ما حكيت من شوية قانون المرور مثلا أو أي قانون في المجتمع المجتمع يحتاج دائما إلى قوانين لضبط حياته وضبط حركته دول كتيرة عندها القوانين تطبق بأي صورة من الصور مرة من المرات قريت على إن ابن ملكة في إحدى الدول كان رايح يوم خطوبته رايح لمكان الخطوبة لكن في اليوم ده وهو سايق تعدى السرعة وقفوه وعرفوا انه كان بيشرب حاجة من حاجات المخدرة كحول ولا حاجة فاتقبض عليه اتحط ابن الملكة وهو رايح ليوم الخطوبة ولا يوجد استثناء ليه يقول لك من اجل سلامة المجتمع من اجل سلامة المجتمع القانون ويجب الانسان المسيحي ان يحفظ القانون طب افرض في واحد جنبي بيكسر القانون ماليش دعوه انا يجب ان احفظ القانون انذروا الذين بلا ترتيب الخلاصه يا اخوتي ان النظام هو جمال الحياه لما تخش في مكان كده وتلاقيه منظم تلاقيه جميل تلاقيه حلو لو دخلت دخلت مكان ولقيته ما فيهوش اي قدر من النظام يغيب عنه الجمال النظام ايضا سلام الحياه فيه السلامه سلامه حياه الانسان يوم ورا يوم النظام ايضا فيه الالتزام استمرار الحياه ان الحياه الملتزمه تمضي بهذا النظام بنتعلم في الكون الشمس بتطلع امتى والشتاء بيجي امتى والربيع بيطلع امتى النظام الشمسي والنظام الكوني حياة الانسان كلها الحياة اعضاء جسمه كيف تعمل معا زي الفلك كله كيف يعمل الخليقة بدءا من الجماد والنبات والحيوان والانسان كل حاجة منظمة ومن هذا النظام ظهرت العلوم الكثيره أنذروا الذين بلا ترتيب هي مسؤولية على كل إنسان في أي مسؤولية أن ينذر الذين بلا ترتيب في مجال هذه المسؤولية زي ما قلت لكم هي وصايا آه صح كل وصية منفصلة عن بعضها لكن في الآخر بتجمع آه شكل متكامل لمنهج الحياة والسلوكيات في حياة الإنسان المسيحي لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين
מן הלילו יזוק סבת ריקה יוקה אב יובנר מדי קנין קוי אסטוס דאונה סונה אונה אמן כנושה בורם גויים משה אופן שוי סיסוס בטס Moni ayrıntı etfemare ve gnalim dikirine o en sohtem bekle o.
ימונו עננה נקיצ'ית כניסם מויסס תמת אוהבן תמל שסר